الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشره ودعونا نرفع قلوبنا بالصلاه لكي يبارك الرب جلستنا هذه الهنا الطيب الحنان يا محبا للبشر أسألك يا رب أن تبارك جلستنا تبارك جميع المشاهدين كل في مكانه ولتبارك الكلمات لتكون لها تأثير روحي في القلوب تصل لا إلى الآذان فحسب بل إلى القلب من الداخل فتجري تغييرا بفعالية روحك القدوس ولك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين نتشرف أيها الأحباء بوجود الأخ أحمد ويانا النهاردة وهو العابر من الظلمة إلى النور العابر إلى المسيح وكان ويانا في برامج سابقة برنامج في الصميم وحلقات كتيرة في أسئلة عن الإيمان وكان معنا في برنامج حوار الحق منذ البداية نشكر ربنا كل حلقاته وهو يشارك معنا أيضا في هذه الحلقة من حوار الحق في ثوبه الجديد مرحبا بك عزيزي احمد وتفضل احكي لنا موجز عن اختبارك كما تعودنا في بدايه برنامجنا حوار الحق احنا سمعناه كتير قبل كده لكن بالتاكيد في احباء كتير جداد لان العدد بيتزايد والمشاهدين بيتزايدوا فاحكي لنا الاختبار بتاعك في اختصار كده لو سمحت امين يا سبوله ليا الشرف ان اكون موجود مع قدسك مرحبا بك آه، آه، الحقيقه انا اتولدت في اسره اسلاميه آه، ملتزمه وعشت حياتي كمسلم ملتزم أتبع خطوات والدي حفظت القرآن وتتبعت السنة بحذافيرها قدر المستطاع ودرست عن الدعوة وقدر لي ربنا أني أسافر وأثناء سفري حبيت أني أكلم الناس عن الإسلام وأجيب الناس وخصوصا من المسيحيين عشان يعرفوا حلاوة الإسلام ويعيشوا في الإسلام اللي هو الدين الدين الحق حسب ما مقتنع حسب ما كنت مقتنع بيه زمان فلما كنت أتكلم مع الإخوة المسيحيين كنت أقول لهم أنتوا عندكم العهد القديم والعهد الجديد بس ما سمعتوش العهد الأخير بقول على القرآن
وال... صاحب أفكار يعني.
يعني نشكر ربنا في مناظراتي معاهم او مناقشاتي معاهم عشان نعرف الموضوع دوت واجيبهم للاسلام كنت دايما الجا الى الكذب والرياء احاول بقدر الامكان اطلع الاسلام بصوره حلوه التقيه
اللي نعرفها دلوقتي باسم التقيه لغايه يعني ما شفت فيهم حاجه لما ابتديت انا اسالهم عن المسيحيه لما ما يعرفوش يردوا لقيت فيهم حاجه بسيطه جدا لقيتهم بيقولوا ما نعرفش فدي طعنتني ازاي هم يقولوا كده وانا المفروض المؤمن بكذب وبعدين لقيت فيهم حاجة مش موجودة فيا لقيت فيهم محبة غريبة وسلام عجيب فكنت بقول يا رب انا عايز ابقى زي الناس دول مش ما ابقاش مشرك زيهم بس عايز ابقى زيهم المحبة دي ولاحظت فيهم المحبة ديت وبيحبوني من غير سبب من غير سبب اطلاقا وانا برضه لسه بكذب عليهم واثناء المداولات بيني وبين ربنا تمجد بمعجزه الناس كلها عرفتها في في الاختبار قبل كده اني شفت ربنا وكلمني وحطني على ركبي وطلبته بحيث اني حتى لما كنت بشكر ربنا انه ان الفتره العصيبه اللي كنت بمر فيها وبحاول اصلي الصلاه الاسلاميه لقيت نفسي بقول ربي ومخلصي يسوع المسيح اليوم دوت كان يوم 1 7 97 نشكر ربنا درست الكتاب المقدس في مودي لمدة سنتين وطلبت بعديها المعمودية لازم لازم أعلن عن إيماني ولازم أتعمد فاتعمدت يوم 28 6 99 بعد تقريبا سنتين من الكتاب وبعد كده أتسابونا ابتديت الخدمة عشان الناس تعرف حلاوه المسيح ان انا لما الواحد يروح في مطعم وياكل اكله حلوه بيروح يقول لاقربائه واصحابه المطعم دي فيه اكله حلوه ازاي بقى عن حاجه فيها الحياه الابديه والخلاص لازم نكلم الناس عنها حلو.
فده باختصار شديد وفي عجاله جميل.
آه، انما كانت نقطه التحول الرئيسيه استاذ بالنسبه لي أيوة.
محبة المسيحيين اللي شفتها السلام العجيب اللي موجود في قلوبهم أيوة.
وكمان شخص يسوع المسيح في الكتاب المقدس آه. ده- ده ده نقطة الأساس يعني ده نقطة الأساس يعني نحن نقدر نقول الحاجات اللي ديت كانت مقدمات بتشوق الإنسان لكن لما تقابلت مع المسيح في الكتاب المقدس هو ده بشخصيته الأساس الفريدة كان نقطة التحول بالظبط كانت ال- المناقشات والمداولات كان ليها عامل أيوة.
لكن العامل بتاعها كان بس هدم هدم هدم جيت بقى لما ابتديت أحاول عشان أنقذ الكتاب المقدس من الكتاب المقدس فوجئت بشخص يسوع المسيح ده كلام سليم شكرا جزيلا حبيبي ربي يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين والكثيرات وأدي لك بقى قيادة الحلقة بعد ما سألناك تفضل.
شكرا يا قدس ابونا شكرا الحقيقه الحلقه النهارده بعد اذن قدسك هتكون استكمال واستدراك للحلقه اللي م- اللي فاتت عشان كان فيها البشاره بمحمد ام بالمسيح او البشارات بمحمد والبشارات بالمسيح مقارنه بينهم والوقت ما ما اسعفش ان احنا نكملها فلو قدسك تسمح ونكمل بقيه الحلقه اللي فاتت عن البشارات أنا بكل سرور وأنا بشكرك للاستدراك ده لأن فعلا المادة بتبقى كتير ايوه ووقت البرنامج بيبقى قصير فأشكرك علشان أنك أنت فضلت أن احنا نكمل الحديث في هذا الموضوع آه المهم أحبائي آه أن أنا مش هعيد ما قلناه في الحلقة السابقة ولكن لو دخلتوا على ال site اللي هيظهر على الشاشة هتلاقوا الموضوع متكامل آه في ال site بتاعنا بنكمل النهاردة باقي الموضوع
طب ف- قدس ابونا الموضوع آه، كان وصل لنقط معينه بس انا عايز اسال عليه هل في السيره النبويه أيوة.
تحدثت عن بشارات ب- محمد ب- عن طريق الك- الكهان والأحبار و- و- والرهبان و- والعرافين والسحرة والشياطين وما إلى ذلك
ده ما قالته الروايات في السيرة النبوية طبعا زي ما احنا عارفين وانا عرفت الكلام ده المرة اللي فاتت لكن الأثر بقى بتاعها أيوة.
على أقرب المقربين إليه نعم.
هل هناك أثر؟
نعم.
ودي الحتة اللي أنا عايز أقولها لو كان هناك أثر وفي شائعات والبشائر ديت حاجة فعلا حدثت والناس سمعت واللي مش عارف ايه حصل وده كله حصل والرهبان اتكلمهم وال وال- والاحبار اتكلمهم ورجال ال- ال- الكهان اتكلموا طب اذا في دوي لهذا الموضوع طبعا كان اقرب المقربين اليه وهو حاميه عمه ابو طالب أيوة طب ما امنش ليه ومات كافرا لو كان كل الاحداث ديت والعلامات والبشارات كان اولى ان هو يامن ويخلص نفسه طبعا والأدهى عشان بيقولوا انه خرج من بطن آه، آمنة أمه نور ضرب في قصور آه، آه، روم و- و- و- و- بصرة.
قيصر. آه.
وهي بتولد برضه خرج من تحتها نور وصل إلى قصور بصرة هذا ما تقول الروايات أيوة.
المتعددة طيب أمه ليه ما أمنتش بيه لما حست إن في داخلها نور وطلع منها نور أيوة.
طب ما أمنتش ليه متأسف واضطر الأمر إن هو يروح عند قبرها ويشفع فيها أيوة.
ورفضت شفاعته أيوة والأدهى من هذا أن جبريل قال له تبرأ من أمك
الكلام ده فين يا أستاذ الكلام ده موجود في آه، كتاب آه، الدر الثمين الدر المنصور لجلال الدين السيوطي جزء أربعة صفحة 302 تبرأ من أمك رغم أن القرآن في سورة النساء 36 يقول وبالوالدين إحسانا ورغم قول الحديث أيضا عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ده رواه مسلم في حديث 2548 جدا إذا لما يقول له تبرأ من أمك في حين الكلام مختلف في القرآن وفي الأحاديث إزاي يتبرأ من أمه فهل هناك ذنب ارتكبته أمه ده تساؤل أيوة ارتكبته امه لا يغتفر وهل هذا له علاقه بكلامنا عن محمد ابن من هو؟ قال له أكيد لا ما ما تشفعش فيها أكيد طبعا.
هذه تساؤلات نحتاج منها لها اجابات امين طب يا قدس ابونا ما زال علماء وفقهاء المسلمين بيصروا على ان في بشارات لمحمد في الكتاب المقدس
شوف عزيزي الفاضل آه الواقع انه عندما وجد الفقهاء والعلماء انفسهم امام تبريرات غير منطقيه ولا يقبلها العقل اضطروا للوصول الى نتائج عبر عنها في عده كتب ومواقع على الانترنت منها آه، الموقع اللي هيظهر دلوقتي forum dot مكتوب dot com بيقول ان وجود البشارات وعدمها في الكتب المشار اليها بتاعت النصارى انفا سواء فوجودها مثل عدمها وعدم وجود تلك البشارات لا ينال من محمد شيئا قط وقيل ايضا في نفس المرجع نحن معشر المسلمين لسنا في حاجه لكتبكم حتى نثبت منها ان محمدا هو خاتم الانبياء والمرسلين وبعدين يكمل يقول ويكفينا فخرا اننا خير امه اخرجت للناس والاسطوانه اياها يعني وهكذا تراجعوا عن فكره الاشارات التي يدعون انها موجوده في الكتاب المقدس طب قدس ابونا ممكن آه، تقول لنا عن النبوات اللي جت في العهد القديم بشخص السيد المسيح اه آه. ده نقله بقى طبعا يعني انا كنا بنتكلم على موضوع الإش- إش- البشارات عن محمد وفندناها بالوضع ده نيجي لبشارات عن آه، العهد ال- عن المسيح آه، انا قلت في الحلقه اللي فاتت انه يوجد اكثر من 200 نبوه في العهد القديم كتبت عن المسيح ايوه قبل ولادته آه، ولم يتسع الوقت زي ما انت عارف لاعطاء بعض الامثله اما اليوم فاذكر القليل منها على قد برضه حجم البرنامج نبوه عن ولادته في اشعياء اصحاح سبعه وعدد 14 يقول هل عذراء العذراء ايوه تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وده بالظبط اللي جه في متى واحد في العهد الجديد بقى ايوه آه، آية آية 22 و23 يقول لكي يتم ما قيل من الرب للنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا ده جميل.
كلمة عبرية يعني. وأيضا ميخا النبي تنبأ عن المكان الذي ولد فيه المسيح اللي هو بيت لحم في ميخا إصحاح خمسة عدد اثنين يقول إيه أما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل وتحقق الكلام ده في انجيل معلمنا متى اصحاح 2 ومن ايه 1 الى 6 يقول كده ولد يسوع في بيت لحم لانه مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل ولا اعتقد أن وقت البرنامج اليوم يتسع لذكر كل تلك النبوات عن أعماله ومعجزاته وصلبه وقيامته لكن من يريد الاستزادة في هذا الموضوع يعرف البشارات دي يخش على عمه جوجل اه طبعا عمه انا بح- بعتز بيه يعني. خش على عمه جوجل ويكتب كده في ال search نبوات عن المسيح وعينك ما تشوف الا النور كلها من العهد القديم هيلاقوا مقالات وكتب كتير تمام طب قدس ابونا برضو آه، في عجاله هل المسلمين يعرفوا عن النبوات ديت اللي موجوده في العهد القديم؟
بالتاكيد حبيبي بالتاكيد آه، انا اصلا عندي هوايه ال- السيرش يعني أيوة.
البحث والدراسه والكلام فاشكر الله من اجلها لقد اعترف علماء المسلمين بكل النبوات عن المسيح ومنهم ابن تيميه في كتابه الجواب الصحيح جزء 3 صفحه 352 وعلى الشاشه وا- واضح كتب ما يلي قال ايه قال الله على افواه الانبياء والمرسلين الذين تنبأوا على ولاده المسيح من العذراء الطاهره مريم وعلى جميع افعاله التي فعلها في الارض وصعوده الى السماء وهذه النبوات جميعها عند اليهود مقرين ومعترفين بها ويقرونها في كنائسهم يعني مجامعهم ولم ينكروا منها كلمة واحدة ده ابن تيمية اللي بيقول كده بعدين يكمل يقول إيه؟ فيقال هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه فإنه لا ريب أنه ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط وأن الله أظهر على يديه الآيات إلى آخره وأنه صعد إلى السماء جميل يسينية جميل خالص يا استاذ فضل. طيب بعد اذن قدسك هناخد بعض المكالمات بس انا عايز اقول لقدسك انا محضر لك مفاجاه النهارده كده فاول مداخله طب ممكن اقول حاجه صغيره اتفضل.
قبل المداخلات أه، بخاطب المشاهدين بقول يا احبائي احنا مش بنعمل مقارنه بين م- آه، محمد والمسيح والبشرات والبشرات لا احنا بنطرح الاحداث قدامكم عشان خاطر تصلي وتطلب من ربنا قول له يا رب عرفني مين اللي من عندك اللي جه من انسان ما نعرفش ابوه مين ولا اللي جه ببشارات سابقه عرفني الطريق دي حياه ابديه ده مصير آمين.
الامر حتمي اوعى تضيع الفرصه النهارده ليس بالصدفه انك اتيت اليوم لتشاهد لكن الله عايز يوجه لك رساله وخطاب فهل تقبل قل له يا رب ارشدني وعرفني الطريق الذي اسلكه الذي فيه خلاصي وحياتي الابديه والرب يبارككم امين امين يا استاذ فضل. المفاجاه هتعجب قدسك وانا آه.
متاكد من كده أها.
آه المفاجاه اللي على التليفون آه، اتفضل اتكلم الو
الو اتفضل حضرتك
الو الو الو اهلا وسهلا
مرحبا الاجدد في جنان قمه وزير الصحه اهلا بيك يا اهلا بيك اخونا محمد سعيد سعيد طال غيابك يا حبيبي.
معاكم محمد سعيد نعم انا احييكم في هذا المساء والف مبروك من اجل البث المباشر أمين.
آه، لكم ولجميع المشاهدين الله يبارك فيك شكرا وحشتنا خالص واحنا الحلقات اللي مستنياك الله يخليك.
من موضوعك في اسئله عن الايمان
بالضبط انا سمعتكم الان تبصوا على آه، حدث تاريخي رائع للعالم العربي ويذكرني بقول النبي اشعياء مقام وجدت للذين لم يطلبوني وصرت ناظرا للذين لم يسالوا عني آمين.
ولا يسعني الا ان اؤمركم من من كل قلب على هذه الخطوه الرائعه ورشق الله جدا جدا الله يبارك شكرا ونزل على النعمه الواضحه ربنا يباركك وتجيلنا بالسلامه يا محمد من مهمتك يعني
الرب يباركك اخونا محمد انت واحد من الاوائل اللي شقوا الطريق لينا الان لكن آه، بس عشان لاجل المشاهدين آه، إنه لا يقلقوا عني ابدا انا بشير آه، برغم الاشاعات المهمله والكاذبه وان شاء الله ساكون معكم قريبا امين
في آه، برنامج اسئله عن الايمان وصلوا من اجلنا يا يعني انت ما تقتلتش يا محمد ما تقتلتش
آه، لا فيش لا فيش حل يوزع مشكله الله ما ارتدتش يا محمد ما ارتدتش الاسلام
آه، آه، مش عم بسمع ربنا يباركك ويكون وياك في انتظارك امين امين ربنا يباركك و- و- ودايما يحفظك في سلام وتسير وت- ودايما تكون متقدم في الايمان بشكرك لاجل المفاجاه ديت عشان خاطر ال- آه، يعني ناس كتير قالوا كلام كتير فكانت مفاجاه فهو مسافر بعيد جميل آه، اخ طارق من تونس اتفضل
السلام عليكم ورحمه الله وعليكم الو ايوه اتفضل يا اخي تحياتي ليك وللقوم الذكري تحياتي ليك وللقوم الذكري بطرس آه، آه، آه، اريد ان اسال حضره القوم الذكري بطرس اهلا هناك نبوءه في اشعياء النبي الاصحاح 21 العدد 15 مهم.
يعني هذه النبوءه تقول آه، وحي من جهه بلاد العرب في ايوه صحاري بلاد العرب ضيقة وافلة الدبانيين فاحمد يا أهل كيماء الماء للعطشان واستقبلوا الهاردين بالخبز لأنهم قد فروا من السيف المسدود والقوس المتوتر ومن وطيس المعركة لأنه هكذا ما قاله لي الرب في غضون سنة مماثلة لسنة تجير يفنى كل مسجد قدار وتكون بقية الرماة الأبطال من أبناء قدار قلة لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم أريد أن أسأل حضرتكم الزكريا بطرس عن أن تنطبق هذه النبوءة
ايوه مع العلم وان وربما قد يقول القمة زكريا بطرس ان هذه النبوءه لا آه، لح- لحظه واحده اخ طارق آه، انت مالكش دعوه باللي هيقوله جناب القمر آه، انت الكلمه طلعت من بقك خلاص بقت بتاعتنا فانتظر قليلا بعد- وجناب عندي القمر تعقيب هيرد لو عليك سمحت تخلصني.
آه، بس يعني عندي دخل- دخل- تعقيب لو سمحت بعد آه، امين اتدخل التعقيب بتاعك بسرعه بس من غير ما ت- ما ت- ما تعاقب على جناب القمر اصحاح كان في عشان آه، الاصحاح آه، 15 15 الاصحاح 21 آه، 15 فبرضه لغايه ما جناب القمص ي- ي- يجيب لك ال ال الايه مظبوطه انا عايز اقول لحضرتك حاجه آه، اذا كنت بتشير الى ان الوحي ده خاص بمحمد اذا فقول لي الوحي من من جهه مصر والجح والوحي من جهه صيدا والجح والوحي من جهه آه، آه، بريه آه، نسيت اسمها انا اسف فرعون.
ال- ال- بريه فران ال- ال- ال- أو الوحي ده كله يقصد بيه مين ومين النبي اللي جه من مصر والحاجات دي كلها كويس.
بس قدس ابونا هيرد عليك آه، مرحب بك يا اخ طارق وانت مجتهد وبتقرا كتب جداد كتير وبتقرا كتب ايضا المتقي الهندي ابيه وكل الحاجات دي معروفه يعني ورد عليها واجبنا عليها بص يا سيدي بتقول وحي من جهه بلاد العرب فالوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين عارف الددانيين يعني ايه؟ يعني من سبط دان طب وهو محمد من سبط دان انتوا بتلقطوا بس كده اي حاجه انت عارف قصه اخ طارق عارف قصه آه، مسعد نور وعمود النور الراجل ال- آه، الم- بتاع الكوره يعني المعلق لما مسعد نور داخل بالكوره على الجون فعمال يهلل له داخل على الجون وبعدين ح- حب يفكه يعني قال هل هو مسعد نور اخو عمود النور وطبعا رد على النكته وقال آه، تشابه اسماء فانتوا بتلقطوا حاجات وتلبسوها للموضوع شوف لكن خليك دقيق كلام بتاع الكتاب المقدس كلام دقيق يقول يا قوافل الددانيين مش يا قوافل بني اسماعيل مش انتوا بني اسماعيل برضه هو انتوا من الددانيين ما تدرسوا الكتاب المقدس بدقه ما تعومش على عوم الناس اللي كتبوا لكن خلي عندك انت فكر وتدقيق طيب وبعدين الحاجه الثانيه هي عشان هاتوا لملاقاة العطشان يا سكان ارض تيماء وافوا الها- الهاربه بخبزه قلت بقى ديت ال- الهجره بتاعت محمد لا حبيبي ده ده هزيمه لاهل تي آه، آه، مجد قيدار لان محمد بن قيدار والجزيره كلها قيدار وانت قلتها بصوتك اهو بكلامك انت قلت كده في مده سنه كسنه الاجير يفنى كل مجد قيدار يفنى كل مجد قيدار ده فناء فناء للجزيره العربيه مش مش بناء لنبوه جديده وبعدين يقول لك ايه لان الرب اله اسرائيل قد تكلم طب هو انتوا من اسرائيل عشان يقول عليكم نبوات ده اله اسرائيل يا ابني وانتوا اسرائيليين وانتوا يهود يعني هتطلعوا على اخر الزمن يهود شيء جميل جدا ويعني راي لطيف او ان احنا نسمع هذا انكم عايزين تبقوا اسرائيليين ويهود بس عشان خاطر تلبسوا نبوه لمحمد آه، عزيزي طارق احنا بنشكر مجهودك بس بندعوك الى دراسه التفاسير بتاعتك احنا لما نيجي نتكلم عن ايه قرانيه بنفسر من دماغنا لا بنرجع الى القرطبي الى الطبري الى الجلالين الى ابن كثير الى النسفي الى الرازي بنفوت على الكل طبعا ونقول فلان قال وفلان قال وفلان قال طب ارجعوا ارجعوا قبل ما تتكلموا علشان خاطر ما تفقدوش مصداقيتكم خلي عندك ذكاء واتكلم انت باحث حلو بس حاول انك انت تكون دقيق وانا بشكر اتصالك على كل حال وشكرا جزيلا ونراك ايضا في مداخلات شكرا يا استاذ ابونا معانا مكالمه اخرى من الاخ سمير ابو عمر من الولايات المتحده اتفضل مرحبا.
اخ سمير
الو الو مرحبا اهلا اخ سمير الو مرحبا يا اهلا مرحبا بيك
الو كيف حالك؟
نشكر أهلا ربنا بيك.
يا عليك.
خي انا الو اتفضل أبونا.
حبيبي ايوه ابونا بيسمعك okay اه معايا آه. خي حبيبي انتم شو قصتكم آه يعني بين الاسلام والمسيحيين هل حرب ام دي الدين المسيحي يدعو كافه الاديان ام يدعو جف الدين الاسلامي انهم حتى يصيروا مسيحيين جميل so ارجوك so please اشرح لي شو يعني انه بس دين مسيحي لانهم يدعوا الاسلام المسلمين يعتنقوا الديانه المسيحيه ام الدين المسيحي كافه للبشر ارجوك جاوبني على سؤالي طب شكرا لأن أنا- شكرا يا اخ سمير شكرا يا اخ سمير بالرغم ان ال- ال- السؤال بتاعك يعتبر بره الموضوع شويه بس انا ه- هسال قدس ابونا عليه آه، قدس ابونا هل احنا بنعادي الاسلام وبس بنبشر المسلمين ولا احنا بنبشر العالم كله وايه دخلنا بالاسلام حلو آه، سؤال جميل جدا وانا بشكرك اخ سمير آه، ابو عمر على هذا السؤال الرائع آه، الحقيقه نحن لا نعادي الاسلام على الاطلاق ابدا ده احنا بنحب المسلمين لكن بنشفق عليهم من تعاليم الشيطان اللي هي تعاليم الاسلام فاحنا بننورهم وبعدين مش بنقول لهم حاجه احنا بنقول لهم فكروا يعني احنا بنشوف كده والموضوع كده و- وكتبكم بتقول كده لان بخاف على هلاك اي مسلم انا بتمنى ان هو يتعرف على طريق النعمه والخلاص والحياه الابديه والمصير الابدي لانه عايش في اكذوبه كبيره وواجب علي ان انا اوضح له ان الكتاب عندنا بيقول من يعرف ان يعمل صلاحا ولا يعمل فذلك خطيه له فانا بعرف اعمل صلاح بعرف اتكلم واقول للناس خدوا بالكم شوفوا ادرسوا ابحثوا تحققوا من الاصل وده هو الهدف بتاع برامجنا ليس عداء للاسلام لكن دعوه لاحبائنا المسلمين وخلاصا من برامج من براثن الشيطان الذي ضحك عليهم 14 قرن من الزمان واحنا بنفصص الامور وبنتكلم ردوا منطقيا على هذا الكلام او ارموه ورا ظهركم احنا ما بن- مش ماسكين سيف عشان خاطر نجبركم على قبول اي شيء واشكر محبتك واشكر اتصالك وداوم معنا الاتصال دائما امين امين شكرا سابونا آه، الاخ حيدر من السودان اتفضل
السلام عليكم وعليكم
السلام سلام سؤال بسيط للاخ زكريا اتفضل بقول لماذا لم يباهن نصارى نجران الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما دعاهم للمباهله أي.
وحتى
اتفضل قالوا اسمعني انا سامعك كويس اخ حيدر اتفضل لماذا لم يباهي النصارى نجران الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعوا للمباهله؟
لا لحظه يا وخرج حضرتك من اهل بيتي اذا كانوا هم على حق جميل خالص آه، السؤال بتاع حضرتك حسب ما سمعته لماذا لم يناظر أهل نجران الرسول عندما دعاهم للمناظرة هو ده السؤال أخ أخ حيدر لا متشكر جدا وانتظر آه، قدس أبونا هيرد عليك معلش خلينا ناخد مكالمة واحدة المرة دي وبعد كده نبقى نتكلم تاني آه، ناخد المكالمة اللي بعديها آه، اتفضل آه، أخ خالص.
عمر من الجزائر
هنرد على عليكم سلام يا مرحبا.
ونعمة.
عندي
اتفضل أخي
سؤال اول
اتفضل اتفضل الو اتفضل حضرتك كيف يقال كيف يقال في الانجيل أيوه
المدعو كلمه الله مالكش دعوه هو مدعو ايه من فضلك وقول السؤال على طول من غير تعليقات ما مش لازم خليه خليه خليه يحضر.
الو اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل الو اتفضل
اخ احمد اتفضل حبيبي عندي سؤالين عندي سؤالين اديني اديني اول واحد طيب الاول سؤال واحد بس اتفضل
كيف يقال في الانجيل ايوه
كيف يقال في الانجيل ندعو كلمه الله ايوه هو بيقرا
لا تدعون احدا في الارض ابانا جميل
ونحن نسمع للناس يدعون ببطرس ابونا آه شكرا هذا هو سؤالي شكرا حبيبي لحظه واحده جناب القمص هيرد على السؤال دوت آه، اتفضل اتفضل اتسابونا مع ال- مع الاحتفاظ بشيء المفروض لما يتكلم يتكلم بالصفه الكهنوتيه لان كده خارج عن حدود الحوار معلش معلش اتفضل.
احنا ما ما فرضتش آه، آه، رؤيتنا على الناس اخذ الاول اخ حيدر من السودان بيتكلم عن وفد نجران في حضره النبي فلماذا لم يناظر ايوه شوف يا حبيبي المناظرة المناظرة هامة جدا أن يكون هناك أمن وسلام للمناظر ايوه يعني ناس كتير بيدعوني للمناظرة إن أنا أروح في موقع أحمد ديدات وأناظر وأعمل مناظرة زي اللي كان بيعملها ايوه وناسين إن أنيس شرش لما راح هناك كان هيتقتل ايوه اتضرب بالخنجر اذا لا عايز مناظره امن الموقف نجران راحوا عند الرسول والرسول لا حامل السلاح وكل الجيش بتاعه والحشي حاملين سلاح ايوه وت- يلا تناظروا مع الرسول طب ما ما عارفين النتيجه ان ما كانوش يقبلوا ايوه هيتضرب وت- تقطع اعناقهم لانهم كافرين طبعا فالمناظره هم فكرك الناس يعني هبله ولا الانسان اللي هيناظر ده انسان حكيم وعاقل فوفر جو للمناظره امن وبعدين اطلب المناظره الجو لم يكن امنا ايام الرسول عشان خاطر يطلب مناظره وبعد اذن قدسك كمان ان هم آه، ارتضوا من محمد واتباعه بالح- بالاعتراف بالقول ان المسيح كلمه الله وروح بالظبط كده اللي هو ذكرها في القران بالظبط في سوره النساء ايه 171 بالظبط طب اخونا محمد من الجزائر كيف يتصل الانجيل اللي هو كلمه الله كما نؤمن فعلا آه واللي تؤمنوا انتوا بيه برضه يعني لازم تؤمن بالانجيل انه كلمه الله والا ما تبقاش مسلم طيب ليه بيدعو اب على الارض في حين ان ربنا قال ما تدعوش ابا حلو سؤال جميل قوي ونجاوب عليه برضه ببساطه ولانه خارج عن الموضوع بتاعنا لكن احنا هنا آه، بنفتح صدرنا متسع للرد على كل تساؤلات احبائنا المسلمين لان ممكن دي تكون لهم عقبات في سبيل خلاصهم فلما تتفسر فبيقدروا يفهموا امين عزيزي طيب لما ربنا قال لا تدعو لكم ابا في الكتاب هل الناس بتسمي كل ولد يقول بابا ابويا مين ابوك اب الاسره حرام لا لكن اذا كان لما يقول لا تدعو لكم ابا من هذه النوعيه اللي كانت موجوده عند اليهود يقولون سيدي وابي بمعنى انهم لا قصر وهو الاب اللي ياخد لهم القرارات قصر والاب ياخد قرارات يقولوا له سيدي ليه عبيد وهو اللي متصرف في حياتهم قال لهم لا لا لا لا لا هذا لا يصير لكن في المقابل في الكتاب المقدس قال كده اكرم اباك وامك نعم الله طب ما انت بتقول ما فيش اباء يبقى ايه ازاي اكرم اباك وامك لا يا حبيبي لما تيجي تفهم الكتاب المقدس يتفهم حاجه اسمها التكست يعني القرينه للموضوع واخد بال حضرتك تدرس النص وقرائن النص عشان خاطر يفسره وبعدين عشان توفر عليك ده كله ارجع لكتب المفسرين علشان خاطر تقدر تفهم ايه الفرق بين ده وده بس احنا سعداء جدا بسؤالك والاجابه عليه عشان نزيل كل المعطلات وايضا بولس الرسول قال حته قال ان كان لكم مرشدين كثيرون لكن ليس اباء كثيرين لان ولدتكم في الايمان امين يبقى ابوه نعم.
مش كده؟
نعم أبوة في الإيمان يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم ففي أبوة إيمان خادمة حامية ولكن اللي بيتكلم عنه المسيح الأبوة اللي بتعتبر المؤمنين قصر وهم اللي بياخدوا لهم القرار زي ما عندكم في الشيوخ شيوخ النهارده ما حدش يقدر يتكلم إلا بفتوى حدش مسلم يقدر يتصرف إلا إذا تطلع له فتوى طب ما هي ديت الأبوة اللي بيتكلم عليها المسيح لا تدعوه أب أو سيد بلاش ما بتقولش للشيخ س- أبويا ابونا لكن بتقول له سيدنا سيدنا سيدنا شيخ ومولانا ويا مولانا خلي بالك ليه لان هو بياخد القرارات عن بالنيابه عنكم وبيمشيكم بالفتاوى ارضاع الكبير يبقى فتوى ارضاع الكبير الم- اللي بتشتغل ترضع زميلها يبقى فتوى ترضيع زميلها بول البعير تبقى فتوى يشربوا بول البعير بول الحمير يشربوا بول الحمير بول الرسول يشربوا بول الرسول آه، بول القسيس كمان زي ما طلع علينا الشيخ الزغبي هيبقى بركه اهلا بيك يا شيخ يا عم عمر اهلا شكرا وسهلا.
أستاذ منى.
اتفضل ودلوقتي كمان بالنسبه للناس اللي عايزين يناظروا قدسك آه، دلوقتي احنا بيتبث البرامج بتاعت قدسك والبرامج بتاعتنا كلها على قناه الحق على العرب سات واللي عايز يشوف الاحداثيات بتاعتها آه، اخواني اتفضلوا خشوا على الموقع حوار الحق دوت كوم وعلى Islam explained dot com هتشوف الاحداثيات بتاعت قناه الحق بتتبث على العرب سات ونشوف ساعتها ويجي علماء المسلمين المؤهلين عشان يتناظروا مع قدس ابونا آه، اخ احمد من اوروبا اتفضل
اهلا بيك يا اخونا الحبيب سلام ونعمه من رب السلام اله المجد ال- الاله القوي اللي اللي مد ايده وانتشلني بالفعل من من الظلم في الاسلام الى نور مجده اشكر الله من اجلك ومن اجل ابونا الغالي زكريا ربنا يبارك حياتك لينا وابونا فعلا يا أستاذنا يعني احنا بنشكرك على تعب محبتك من اجلنا تعب صدرك لينا يا أستاذنا آه، آه، سؤال باختصار يا أستاذنا يعني انا عاوز اعرف آه، في ايتين في القران في ايه بتقول آه، آه، يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني انا وامي الهين من دون الله وفي آية أخرى بتقول كونوا هودا أو نصارى يعني ممكن تبقى يهودي آه، هل إله الإسلام كان يعلم أن أن في هناك فرقا كبيرا بين المسيحية والمريمية الذي يدعيها هل إله الإسلام كان كان يعلم أم كان جاهل أنه لا يمكن أن تكو- أن ت- أن يكون الإنسان يتحول إلى إلى اليهودية إن لم يولد من أم يهودية يعني هو ده السؤال باختصار يا أستاذ منى، وربنا يبارك حياتك اتفضل مع حضرتك آه، شكرا شكرا اخ احمد الاخ احمد متنصر من اوروبا وبيسال قدسك عن ايتين في القران آه، عيسى ابن مريم انت وانت وامك قلت للناس ان يعبدوك من يعبدوكم من دون أنت الله قلت للناس يا.
اتخذوني وامي الهين من دون الله والثانيه بيقول كونوا هودا او نصارى وهل اله الاسلام لا يعلم ان اليه- اليهودي يجب ان يكون من ام يهوديه كان يو- كي يدعى يهوديا وهل يعلم ان ي- يجوز ان تكون يهودي او نصارى والله بتاع الاسلام يوافق عليه فتعليق قدسك على الايتين دول من الاخ احمد آه كويس آه، وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا عيسى ابن مريم آه، أنت قلت للناس فالآية ديت بتتكلم عن بدعة ظهرت في ذاك الحين اسمها البدعة المريمية أيوة.
ودولت زي القدماء المصريين اللي كانوا بيعبدوا إيزيس وأوزوريس وحورس أيوة.
أوزوريس اتجوز آه، مدام إيزيس وخلفوا البيبي حورس ودول الثالوث بتاع ال- الجماعة الفراعنة أيوة.
كان في جماعة بيعملوا كده برضه بيؤمنوا بالزهرة على إنها إلهة أيوة.
كوكب الزهرة إلهة وإن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تزوج الزهرة وخلفه المسيح أيوة.
أو خلفه عيل أيوة.
فهم قالوا الله طب ما هي دي المسيحية الزهرة ديت يعني مريم العذراء جوزها ربنا وتسموا ببدعة المريميين وعشان كده يقول له ايه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لا مش ممكن وآية تانية تقول ايه كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا ما بنقولش كده ده مش احنا مش إيماننا ده الجماعة المريميين وهذا لا ينطبق على المسيحية لكن دي بدعة مريمية ومحضت وانتهت من التاريخ لأن الكنيسة وقفت ضدها وحرمتها جميل قدس ابونا دلوقتي احنا هنكتفي بالقدر ده من المداخلات ونخش في الموضوع الثاني من ال- ال- الحلقه النهارده أمين آه، الموضوع الجديد على الساحه آه، آه، بالنسبه لقناه الجزيره واللي بتعمله في آه، الت- التشويش والفصل بين ال- ال- ال- الكيان المسيحي والمحاولة التبديل وعندنا قن- الجمهور بتاع قناة الحياة بيقول لنا لازم نعلق على اللي بتعمله قناة الجزيرة الأسبوع اللي فات آه، حصل موضوع اللي اللي هو الكلام مع آه، ال- تنصير.
التنصير مهم.
فممكن قصتك ت- تعلق لنا على الموضوع ده آه، أنا هعلق هو مش التنصير احنا علقنا عليه المرة اللي فاتت أيوة.
لكن آه، يمكن قصدك تقول الموضوع الثاني اللي ظهر آه، اللي هو بي- بيتهموا فيه بحاجات معينة أنا مش عايز أقولها عشان ما يحصلش.
لا ابدا اللي هو بيقولوا ان آه، في تسجيل حصل في قناه الجزيره أيوه وان اللي في الجزيره آه، قال ان في الاف من المسيحيين يعتنقون الاسلام وزي مش زي انتم ما بتقولوا العكس ان الاف من المسلمين بيعتنقوا المسيحيه أيوه
فالحقيقة عمل آه، الجزيرة آه، هو محاولة آه، آه، يعني ماكرة أيوه
آه، ع- مكشوف مخ- مخطط مكشوف زي بتاع التنصير قناة الجزيرة بتعمل مخطط عجيب أن تصرفنا عن هدفنا الأساسي وتجرنا إلى مجال آخر وهو مواجهة مسيحية مسيحية زي ما ذكرنا سابقا في حديثنا عن التنصير ونحن نؤكد لهم أننا لن نتحول عن رسالتنا فليس هدفنا الدفاع عن المسيحية كدين وإنما رسالتنا الأساسية هي دعوة حبية للباحثين عن الحق مش علشان يسيبوا الإسلام ويعتنقوا المسيحية مش مشكلتنا بل للتمتع بمحبة المسيح وخلاصه وأنا دايما أقول كن مسلما كن ملحدا كن دريا واقبل المسيح وما تحرمش نفسك من خلاصه ما بيهمناش اسم الدين عشان يكون لك حياة أبدية مقدسة ولكني دهشت فعلا من حلقة في برنامج بلا حدود وأرجو أن يعرض لنا آه، المخرج بعض مشاهد منها آه، لنناقشها بحسب ما في يتأهل.
الثامن والعشرين من نوفمبر من العام 82 أعلن انفصاله نهائيا عن الكنيسة القبطية ثم نصب أسقفا مساعدا لأبراشية نبراسكا باسم ماكسيموس
أيوة.
طب قدسبونا تعليق قدسك ايه عن انفصاله من الكنيسه القبطيه؟
أيوة. آه، الحقيقة آه، أحب أن أوضح من البداية اتفضل قبل ما نخش في الموضوع أنني هنا لا أتكلم بلسان الكنيسة القبطية
الكلام واضح آه ولا أدافع عنها ففيها من هو أجدر وأقدر مني للقيام بذلك جميل كما أرجو أن لا يفهم كلامي على محمل التجريح لأحد أو لطائفة معينة من الطوائف المسيحية الكثيرة فإني أتناول الأمور موضوعيا وليس شخصيا وليكن واضحا أن زاوية اهتمامي هي الدفاع عن الحق الإلهي والإيمان السليم لذلك فإني أرى أنه طالما هذا الشخص أعلن انفصاله عن الكنيسة كما سمعنا الآن سنة 1982 وأنه الآن يتبع كنيسة أخرى إذا لا شأن له بالكنيسة القبطية طبعا ولا بالشعب القبطي لا من قريب ولا من بعيد وأرجو من المخرج عرض هذا الكلام الذي قاله هو في حلقة الجزيرة عن تركه الكنيسة القبطية بلسانه
من 25 أو 30 سنة تركت هذه الكنيسة وانتميت إلى كنيسة أخرى
حلو هو بلسانه بيقول انه ساب الموضوع ده من 25 سنه وانتمى لكنيسه ثانيه ولي اذا ليس له الحق ان يتكلم باسم الشعب القبطي لان هو كنيسه في نبراسكا للشعب اليوناني فازاي يقول الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي
ده شعب رفع القبط- لما أقوم به المأساة القوية التي آه، تحدث لشعبي القبطي في مصر
شعبي القبطي في مصر حاجه ده غريبه مرسوم في نبراسكا وعلى الكنيسه اليونانيه القديمه يبقى شعبه اليونان القديم ايوه لكن مش شعبي القبطي شعبي القبطي ولينحصر اهتمامه بأعضاء كنيسته من اليونانيين القدامى إن وجدوا في أرض مصر أو ليذهب إليهم في نبراسكا المدينة التي رسم فيها كما أنه ليس له الحق في اختلاس زي الكنيسة القبطية حقيقة لا يوجد قانون حكومي يمنع ذلك يلبس زي ما هو عايز ولكن هناك قاعدة قانونية تقول أن العرف القديم يجري مجرى القانون وهذا الزي الذي يلبسه هو عرف قديم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القرن العاشر الميلادي من حاكم بأمر الله اختصت به الكنيسة القبطية وعلاوة على ذلك فإن قانون الأخلاق والضمير الروحي يمنعان هذا الاختلاف وكان الواجب أن يلبس زي الكهنوت الخاص بالكنيسة اليونانية القديمة التي يتبعها وإليكم هذا الزي هذا الزي طب هو مرسوم على هذا الزي ليه بيلبس زي تاني وينافس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبالبحث عن الكنيسة اليونانية القديمة التي يتبعها وجدت أن الطائفة التي يتبعها تسمى The Old Calendarists في الكنيسة اليونانية وهي طائفة منفصلة عن الكنيسة اليونانية أو بطريركية القسطنطينية وده جه على الويكيبيديا وهتعرض لكم الصفحة بتاعتها واللي يحب يشوف يقدر إن هو يدخل ويشوف صفحة الويكيبيديا نفسها ويبدو أنه أراد أن ينقل ذلك الخلاف اللي في كنيسته إلى الكنيسة في مصر فعشان كده لبس زي بطرك أرثوذكسي وهو ما لا يجوز له روحيا ولا عرفيا جميل ولا ادبيا آه، قدس ابونا تعليق قدسك على آه، كلامه عن اعتناق الاف من المسيحيين للاسلام والاحصائيات اللي قالها تمام آه الكلام اللي قاله ده هو في الحلقة أيا كانت صحة العدد الذي أحصاه حتى بعد خصم نصف مليون إنسان كده بقى خصم كده نصف مليون واحد ما لهمش قيمة أو ما يعادل ثلث العدد الكلي ال- الذي ذكره تقريبا سابوا كده بقشيش للمذيع ونزل نصف مليون بقشيش اتفضلوا نسمع الكلام ده آه، على آه، من الحلقة بتاعته
مليون وربع على الاقل ده انا نزلتهم مليون وربع عشان خاطرك عشان لكن خاطر اللي هتبقشش عليا ب- ه- هعمل لك ايه ب- ب- قلت ب- لي دول كتير السي دي بيقول انهم مليون وتمام عشرة مليون وربع يعني هتبقشش عليا بنص مليون
الراجل ما نداش ان بدات النفوس تبقى رخيصه نص مليون كده بقشيش يا سلام ولكن تبقى الحقيقه المخجله التي اقرها بنفسها انهم لم يعتنقوا الاسلام عن اقتناع بالاسلام بل بسبب مشاكل اخرى وهنشوف الكلام ده بلسانه آه، في نفس الحلقه تفضل مخرج ورينا يعني انت عايز تقول ان في مليون مسيحي و8 من عشرة اسلموا خلال السنوات الماضيه نعم ولم يعودوا مره اخرى للمسيحيه نعم و- ونسبة ال- واسلموا عن قناعه بالاسلام يعني ولا هروبا من من اشياء اخرى اللي عايز يطلق واللي عايز يتجوز واللي- للأسف الشديد ده هيجرنا المشكلة رقم اثنين أن آه، آه، غالبية هؤلاء الذين أسلموا أسلموا هروبا من مشاكل بس أه- أه- أه- هربوا من هروبا من ايه؟ اسلموا هروبا من مشاكل.
مشاكل.
يعني مش عن اقتناع، والحقيقه اللي انا عايز اقولها يا جماعه للكل انني لا يهمني اعتناق مسيحيين للاسلام ولا العكس، ولا اعتناق مسلمين للمسيحيه، هذا الامر ليس في حسباني كما سبق ان قلت، لان اهتمامي هو التعريف بمحبه المسيح والتمتع بخلاصه بصرف النظر عن الدين الشكلي.
طب طالما قدسك قلت كده معلش سامحني اللي بقطع افكار قدسك في مكالمه من الاخ محمد عايز يسال قدسك عن الحياه الابديه اخ محمد اتفضل
السلام عليكم وعليكم سلام ونعمه.
السلام عليك يا أخ بطرس يا مرحبتين حبيبي
أخي عندي لك سؤال اتفضل حبيبي تفضل
يقول المسيح عليه السلام من اتبعني سأعطيه الحياة الأبدية
ايوه ويرضى عنه الله اي
يا أخي أنت أظن أنك كنت تعبد الله تعبد المسيح لسنين طويلة
أي.
فهل أعطاك الحياة الأبدية وإن حلو.
كان أعطاك إياها فأفدنا يا أخي حاضر جزاك الله خيرا هذا سؤالي حاضر امين حبيبي.
شكرا يا اخ محمد استمع للجواب أشكرك حبيبي وأنا سعيد جدا بسماع مداخلتك آه، ولأهميتها قطعت آه، ال- استرسالنا في الحديث معلش.
لكن أهلا بيك حبيبي آه، المسيح قال فعلا خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي ده تأكيد طيب التطبيق هل المسيح أعطاني حياة أبدية الإجابة من الإنجيل يقول لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت قد سر وتستخدم قد في اللغة العربية للتوكيد قد سر أن يعطيكم الملكوت ويقول كده هو ذا ملكوت الله داخلكم ملكوت الله داخلكم نعم وملكوت الله عشان خاطر اسهل لك الموضوع هو ملكيه الله على حياتنا صرنا ملك لله احنا اقبلنا للمسيح اقبلنا الى الله من خلال المسيح فملك على حياتنا اقبلنا اليه وعشان كده يقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا مش هيطلع بره فاحنا بالايمان الراسخ نؤمن أن لنا حياة سؤالي لحضرتك هل تحب أن تكون لك هذه الحياة الأبدية النهاردة أنت معايا على الخط
هو للاسف ترك الخط ترك الخط آسف يا خسارة طب حلو هل حد من المشاهدين مشغول ان هو ينال الحياة الأبدية النهاردة هل بتفكر انك تكون بس ما انتش عارف ازاي اخد الحياة الأبدية ازاي يملك الله على ايدي ما انتش عارف فرصة يمكن ربنا بعت أخونا محمد عشان خاطر يسأل هذا السؤال فرصة لجميع المشاهدين بكل الكرة الأرضية مستعد أنك أنت تاخد المسيح مرمى لو مستعد وقلبك عايز يوصل صلي معايا قول كده كل المشاهدين الدعوة عامة للكل قول له يا رب يا من أتيت لتعطينا حياة أبدية لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل أنا بدور عليك يا رب بدور على ملكوتك بدور على الحياة الأبدية أنا عايز أكون ضمن رعيتك وضمن ملكوتك املك على قلبي يا رب املك على قلبي الآن دخلني في مملكتك السماوية ليصير لي حياة بل وحياة أفضل أيضا بعد أن أنتقل من هذه الدنيا حياة بوجودك في قلبي لأن ميت بالخطية احييني واديني حياة فيك آمين عزيزي المشاهد لو طلبت من قلبك بإخلاص ثق أن الله سمع صلاتك أينما كنت ويستجيب لك شكرا ليك يا أخ محمد على الفرصة اللي أنت اديتها لنا دي امين شكرا هو أستاذ نحب نسمع على فكرة آه يعني ثمر عمل الله في القلب نتيجة الصلوة دي ابعتوا لنا على آه الإيميلات بتاعتنا وقول أنا فعلا صليت وإياكم في اليوم الفلاني لأن ده موضوعنا يا جماعة وفيه آه مئات من الأشخاص يصلون في كل بقعة من الأرض لكي تأتي كلمته بثمرة فادينا خبر وقول أنا صليت وكنت مستعد أن أقبل وطلبت في هذا اليوم الرب يبارككم جميعا ونسمع كل خير عنكم امين طب قدس ابونا هنرجع تاني للموضوع أيوة.
وعايز افكر قدسك بحاجه كان قالها ال- للمذيع وكان بي- بيتكلم عن الزواج الباطل آه، بيقول آه، للاسف للبروتستانت وباطل في نظر الكنيسه القبطيه وزواج المسلمين باطل وزواج اللي بيشاهدونا يبقى ايه تعليق قدسك أيوة.
ايه وكلامك ليه ايه آه، حقيقة أني أتعجب من اللعبة الخطيرة التي تورط فيها بقول هذا الكلام أن الزواج باطل وأنت ب- الكنيسة بتعتبر زواج البروتستانت باطل يبقى أنت زواجك باطل يبقى زواج المسلمين باطل آه، آه، وهنشوفها دلوقتي وهو بيقول نفس الكلمتين دولت عشان خاطر أعلق عليهم المخرج لو سمحت يوريني آه، الانسيرت ده
ما تزعلش مني اه واذا كان زواج البروتستانت باطل امال يبقى زواجك انت ايه مهم.
البروتستانت ايوه اذا كان زواجك لا لا لا انا حاجه تانية انا ملا- مالكوش دعوه بيها خليكم في بعض مم.
خليكم بعض امال زواج كل ال- ال- اللي بيشاهدونا دلوقتي ايه ايوه لست ادري ما حكمه هو على زواج المذيع المسلم والمشاهدين المسلمين حكمه هو يقول ايه طب الكنيسه بتقول- هل يعترف بان الزواج على الشريعه الاسلاميه زواج مقدس من الله وهل هو إمن يعترف بالدين الإسلامي أنه من الله طالما أنه يعتبر أن شريعته من الله فلماذا إذا يشعر بالأسى والحزن على الذين يتركون المسيحية ويعتنقون الإسلام ليحلوا مشكلة الطلاق ولماذا يريد إرجاعهم ويستنجد بالعالم كله في آخر مقال آه، طلعه بيطلب استنجاد عشان يرجعوا الناس اللي أسلموا طب ليه يرجعوا بقى لما زواجهم سليم وما هوش باطل والواقع أن لدي تساؤلات كثيرة عن تصريحاته بخصوص الإسلام وأرجو من المخرج أن يعرض ما جاء عنها في العربية نت لو سمحت ادينا نفس ال- الموضوع أيوة آه فقريب تقروه بتقروا الكلام ده تمام بيتكلم بيقول أحب محمدا ايوه حب محمدا آه، لقد حكى اختباره في هذا الأمر على موقع آه، هيتعرض قدامكم مصر دوت 20 اد دوت كوم بأن بشره ثلاثة من الدعاة النيجيريين وهو راكب في الطيارة وكمل كلامه بيقول وبعد ما رحت وبعدها رحت أصلي حتى يرزقني الله حب محمد وبعدين يقول ومن ثم فقد وهبني الله حبا لمحمد يا عيني إذا إن كان بالفعل قد وهبه الله حب محمد فهل يحفظ وصايا محمد؟ لأن المسيح قال من يحبني يحفظ وصاياي ومن لا يحب محمد يحفظ وصاياه وهذا ما علق به أحد رواد الموقع قائلا لو بتحب النبي محمد اسمع كلامه وخش في الإسلام فهل هو يتبع محمدا كنتيجة فعلية لحبه له وهل سوف يرعى شعب محمد على السنة المحمدية زي المسيح ما قال لبطرس أتحبني ارعى غنمي الواقع هنا أن المحبة التي أوصى بها المسيح هي بهدف خلاص نفوس من نحبهم ليعرفوا المسيح ويخلصوا من الهلاك الأبدي فهل هو يحب محمد بهذا المعنى وهل بعد أن ذهب محمد إلى الهلاك يكون له خلاص وما موقفه من قول المسيح يقوم بعد أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثير كثيرين ما هي نظرته وإيمانه في محمد هل يؤمن أنه نبي من الله أم أنه نبي كذاب فإن كان يؤمن أنه نبي من الله فيأتي السؤال الذي يفرض نفسه وهو لماذا لا يتبعه وإن كان يؤمن أنه نبي كذاب فكيف يحبه وقد قال الكتاب في رسالة يوحنا الثانية آه، آية 7 على 11 إنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرين لا يعترفون بيسوع المسيح عتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح فلا تقبلوه في البيت يبقى إزاي يحبه امين يا استاذ ابونا برضه عشان الناس أيوة.
او احنا بنختم البرنامج يروحوا كده باسم المسيح قدس اتكلمنا عن المسيح في الدقايق اللي فاضله كلها قدامنا ثلاث دقايق اتكلمنا عن المسيح انا مش هفتح بقي انا عايز اسمع عن المسيح اه بالظبط آه، الموضوع ايها الاحباء إحنا- اللي احنا بنعرضه من الاساس في هذه المقارنه بين محمد والمسيح هو بهدف نحن نضع الحقائق قدام المشاهد العزيز امامك محمد بكل صفاته وانت ادرى بها ايها الاخ المسلم وامامك المسيح بكل محبته وكل نعمته المسيح هو الله ظاهر في الجسد جسد عادي زيه زيك انسان زيه زيك وعلشان كده آه، جه عشان يفديني ويفديك ويخلصني ويخلصك خلصنا من الخطية ومن موت الخطية ومستعد ان هو يقبل كل انسان تائب المسيح جاي للخلاص بالحب بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم جاء ليريح التعابه جاء ليخلص آه، الاموات بالخطيه فهل تقبله عشان تح- يحيي نفسك ويديك حياه ابديه ليس باحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص وليس دين اخر سماوي يدعو الى هذا الخلاص يعني اخونا اللي كان على الصيد يقول انا اؤمن بان الاسلام دين سماوي مثل المسيحيه لا ليس باحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص فهل تريد ان تخلص يا عزيزي هل تريد ان تعرف الحق اقرا الكتاب المقدس والكتاب المقدس موجود على النت www.arabicbible.com او خش السايت اللي هيظهر على الشاشه بتاع الموقع بتاعنا هتلاقي الكتاب المقدس اقرا وتصفح بنفسك بنفسك وقول له يا رب عرفني الحق والحقيقه عشان خاطر اتبعك والمسيح مستعد ان هو يقبلك ويعطيك خلاصا الان قول له قول معايا لو انت عايز فعلا قول له يا رب انا عايز اعرفك عايز اتمتع بيك خلصني يا الهي فاتح قلبي بقول لك اتفضل حل فيا وطهرني من كل خطيه امين امين يا استاذ ابونا اعزائي الى اللقاء مع القمه زكريا بطرس في حوار الحق سلام ونعم
شكرا